هل يعقل أن عالما كبيرا مثل فضيلة الشيخ خالد الجندي لا يفهم ما يقال أشك في ذلك فهو العالم النابه الذي نعتز بذكائه إذا ماذا حدث إني أدعو فضيلته إلى إعادة مشاهدة هذه الحلقات فربما حدث شيء من سوء الفهم هناك حلقات كثيرة تكلمت فيها عن الفداء أشير إلى بعضها موجود في برنامج أسئلة عن الإيمان حلقات رقم 9 إلى 14 وحلقة 98 وحلقة 99 وكذلك في برنامج حوار الحق حلقات 3 و 23 وأغلب ظني أن الفهم الصحيح لم يفت فضيلة الشيخ خالد بذكائه المعروف ولكن المؤكد أنه أراد إثارة حفيظة المسلمين باتهامي بالإساءة إليهم يا فضيلة الشيخ أنا أحترم الإنسان لأنه خليقة الله ولأنه ذو قيمة عظيمة فهو مخلوق على صورة الله على صورة الرحمن فلن تستطيع أن تطعن في احترامي للبشر جميعا على اختلاف أجناسهم وأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم ودعني التمس لفضيلتك العذر فيما فات عليك من المعنى الذي وضحته بخصوص الفداء وهو في صدد الحديث عن شروط الفادي قلت واقول ان الخروف لا يفدي الانسان لان الانسان لا يقبل ان يكون مساويا للخروف ده اللي انا قلته فالمعنى ذلك أنني قلت ما فهمت فضيلتك هذه صورة من صور تحويل الأنظار عن الردود الموضوعية إلى الإثارة وهناك صورة أخرى حاولها الأستاذ عمرو أديب إذ قال عني كان بيتكلم عن الحج إن اسمه الحج كان بيفسر مسألة الحج بطريقة مبتذلة وتمادى في الحديث وأطال لسانه والرجل قليل الأدب فعلا ما عندوش أخلاق ولا مبادئ وقال وأظن كفاية كده فكان بيتكلم على ان الحج اسمه الحك كان بيفسر مسألة الحج بطريقة مبتذلة راجل قليل الأدب فعلا راجل فعلا يعني ما عندوش أخلاق ولا مبادئ وأظن أنه يعني كفاية كده وأضاف لما الحج يبقى الحك ده مكان النساء بتاع المسلمين اللي يذهبوا أو يذهبن علشان الحج أنا خلاص حتى ده كمان مش هقدر اقرب له واضح جدا محاولة إثارة مشاعر المسلمين ولكن عبثا تحاول يا عزيزي الفاضل فالجميع مثلك يشاهدون قناة الحياة ويعرفون أنني قلت ذلك عن وضع الحج في الجاهليه وكان تساؤلي ولا زال التساؤل قائم الى هذا اليوم ليه الاسلام احتفظ بالحج ومراسمه واصله وهو وثني جاهلي وانا لست من قال هذا ولكن كتبك التراثيه هي التي تقوله عموما أعد الاستماع إلى حلقة الحج وأيضا حلقة الحجر الأسود في برنامج أسئلة عن الإيمان حلقات 57 إلى حلقة 60 وفي برنامج حوار الحق حلقة 11 و12 و13 دعوكم إذا من محاولة إثارة حفيظة المسلمين وأجيب على التساؤلات المطروحة موضوعيا بالبرهان والدليل وإني أهمس أيضا في آذانكم بأن هذه التصرفات لا تخفى على جماهيركم فالزمان مضى وانتهى وليس الناس الآن مثل ما كانوا قديما في الزمان الغابر يصدقونكم بدون استخدام عقولهم لا فاحترموا العقول لأن كل شيء الآن واضح ومكشوف أمام الجميع ثم إن قصركم عن الإجابات المنطقية تخيب آمال الناس فيكم بل وفي الدين كله نأتي أحبائي إلى النقطة السادسة في تعليقي وهي نقطة خطيرة حقا التلويح بالتهديد بقتلي هو الحل هو الحل فلقد تطور الأمر من مجرد الإهانات الشخصية إلى التهديد بقتلي وهذا بعض ما قيل من عبارات التهديد على الهواء وفي الفضائيات قال الأستاذ عمرو أديب ده هيتقطع وقال أيضا هو ده لو في مصر كان البشمهندس روح بيتهم ويوضح الأمر يقول لك يعني ما كانش روح بيتهم هو لو في مصر كان الباشمهندس روح بيتهم يعني ما كانش روح بيتهم ثم أضاف احنا خلاص مش هنسيبه تهديد ويؤكد ذلك الشيخ خالد الجندي قائلا من جهة احنا مش هنسيبه مفروغ منه احنا مش هنسيبه ثم يضيف راجل بيتكلم في قناة في خارج القطر وبيعمل هذا الكلام مفيش اي سيطرة مننا عليه والسؤال ماذا لو كان لديك سيطرة علي كنت هتعمل ايه كنت هتكتم انفاسي ولا تشهر سيف الاسلام لتقتلني ويلوح الاستاذ عمرو اديب بتحريض الشباب على قتل الكهنة الذين في مصر بقوله ممكن شاب متحمس مش عارف الفرق يجي يعتدي على رجل دين صالح ومحترم ومعتدل ومش هيعرف الفرق بين زكريا وكرولوس كلام التهديد اتقال يريد ان يثير الشباب على قتل اي كاهن يقابلوه في السكة يمكن شاب متحمس مش عارف الفرق بين ده وبين ده يجي ي- ي- يعتدي على رجل دين صالح محترم آه، معتدل هذا ما ومش نخشاه هيعرف لا الفرق بين آه، زكريا ولا الفرق بين كورولوس
وليعلم كل من تخول له نفسه أن يشهر سيف الإسلام بالتهديد أقول ما هو مكتوب في الكتاب المقدس سفر الجامعة إصحاح خمسة وعدد ثمانية أنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما كما يقول الكتاب المقدس أيضا الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون سفر الخروج إصحاح 14 وعدد 14 هذا هو التهديد العلني وقلت أنني سوف لا أستخدم حقي القانوني نأتي للنقطة السابعة في التعليق وهي الجهود المضنية للرد على ما نثيره من موضوعات جهود الجهات المعنية وضحها الشيخ خالد الجندي وقال وانا عايز اقول ملحوظة مهمة جدا الازهر ما هوش ساكت ومجمع البحوث الاسلامية من سنة 2001 وهو شغال في الرد من 2001 ل 2005 كانت ورغم أن الشيخ خالد يعلن عن الجهد الذي يبذله الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية في الرد منذ عام 2001 نراه يقول أنا هقوم بالرد ها بكتيب كتيب عشان بس وقت البرنامج ما يسعفش مش كده بس في كتيب وخلاص لا وهنمر عليه بإيجاز حتى الكتيب هيمر عليه بإيجاز الكلام هو هيطلع على الشا- على الشاشة قدامكم انا شخصيا بقول لكم اي واحد يسجل لي شريط او واحد يشوف هذا البرنامج يسجله يبعثه لي مشكورا وانا هقوم بالرد لكتيب عشان بس الوقت البرنامج ما يتساشي وهنمر عليه بايجاز هنرد بر- بكتيب وهذا الكتيب هيوزع مجانا ابتغاء مرضاة الله الرد على هذه الافتراءات
وإني أتعجب كيف لم يوفر فضيلته يوفر فضيلته جهود الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لمدة أربع سنوات إلى الآن ليه؟ ما وفرش جهودهم بأنه يعرض عليهم مشروعه المعجزي بالرد على ما يزيد عن 150 حلقة في قناة الحياة علاوة على ما يزيد عن 500 حلقة في البالتوك ومواقع الإنترنت وغرف البالتوك المتعددة كيف يرد في كتيب على أدي اللي أنا عايز أفهمها بقى على ما أثرناه مما قيل عن أخطاء القرآن والأحاديث مثل الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي الأحاديث وأخطاء القرآن اللغوية والعلمية والتاريخية والجغرافية وكيف يرد في هذا الكتيب على مصادر القرآن اليهودية والإسرائيلية والمصادر النصرانية والنصرانيات التي أخذوها من هرطقات النصورية والأريوسية والأبيونية أبيونية ورقة ابن نوفل ومصادر القرآن الأخرى من المذاهب المنتشرة بالجزيرة الحنيفية والصابئية والفارسية والوثنية اللي هي مراسم الحج والحجر الأسود ثم مصادر القرآن أيضا من الشعر الجاهلي لامرئ القيس وأمية ابن أبي الصلت وعمرو ابن نفيل كيف يرد فضيلته ايضا في هذا الكتيب مع الايجاز عن مواضيع الجنس ومركز المراه في القران والاحاديث مثل رضاعه الكبير وزواج محمد من طفله وزواجه من زوجه ابنه زينب ومواضيع الارهاب والقتل والنهب والسلب والغنائم في القران والاحاديث مثل اغتيالاته الكثيرة وأم قرفة وخلافها ثم التصرفات الشاذة التي نقرأ عنها لمحمد مثل سحره لمدة ما يزيد عن عام ونطقه بكلمات شيطانية في حديث في حديث الغرانيق العلا وغير ذلك الكثير الذي يستغرق مجرد ذكر عناوينه كتبا ضخمة كيف سيكون الرد المعجزي في كتيب صغير ده تساؤل اللهم إلا إذا استخدم الأسلوب الإسلامي الباتر وهو مفيش حاجات من دي احنا مش شايفين حاجة غلط أسلوب إنكار الشمس في رابعة النهار أسلوب النعامة الساذجة مفيش صياد أنا مش شايفاه يكفي ذلك باختصار ولننتقل إلى النقطة الثامنة وهي الا- اعتراف علماء الإسلام بعدم صحة كتب الأحاديث وأيضا التفاسير وهذا من كلام الشيخ خالد الجندي قال بالحرف كده الكتب بتاعتنا كتب التفسير اللي عندنا وبرضه كتب الحديث مليانة إسرائيليات وأضاف إسرائيليات يعني إيه؟ يعني مليانة أحاديث غلط هو اللي بيرد ومليانة مواضيع غلط وأخبار غلط مش صحيحة ويكمل يقول الكتب التراثية بتاعتنا ومن أشهرها كمثال ابن جرير الطبري ثم قال أنا بلاحظ أن هذا القس عندما يستشهد يقول أهو بصوا ابن جرير الطبري أهو ده مش من عندي ده كتب المسلمين وهو ويقعد يشنع وانا بلاحظ ان هذا القس عندما يستشهد يقول لك اهو بصوا حزب جرير الطبر اهو ده مش من عندي ده كتب المسلمين واهو وبيقعد يشن على
ثم يكمل قائلا المسلمين بيحصل لهم رجة يقول لك يا خبر اسود ده الكتاب ده هو اللي بيقول برضه ده الكتاب بتاعنا هو ده الراجل مطلع من صفحة 90 و34 السطر الخامس وما اعرفش ايه المسلمين بيحصل لهم رجه يقول لك يا خبر اسود ده الكتب الكتاب بتاعنا اهو ده الراجل مطلع من صفحه 90 34 السطر الخامس ما اعرفش ايه وأكد قائلا أنا عاوز أقول الكتب بتاعتنا ده هو اللي بيقول تحتاج إلى تنقية التراث بتاعنا يحتاج إلى تنقية وكمل قال قام به علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وأضاف عايز أقول أهو كتاب من الكتب الإسلامية صدر من سنة 2001 العنوان بتاعه الإسرائيليات في تفسير الطبري وكمل قال واضح انه واخد من التوراة ما لا تتخيلوه تفسير الطبري واخد من التوراة اخبار ملفقة اخبار غير صحيحة ده هو بيقول برضه واللي عملته الدكتورة امال ربيع واللي عمله مجلس البحوث الاسلامية موجود في المكتبات الإسلامية وفي منافذ التوسيع التوزيع بتاعة مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف مشكورة طبعت هذا الكتاب انا عاوز اقول ان الكتب بتاعتنا تحتاج الى تنقيه التراث بتاعنا يحتاج الى تنقيه قام به علماء الازهر ومجمع البحوث الاسلاميه وعاوز اقول اهو كتاب من الكتب ديت صدر من سنه 2001 اسمه الاسرائيليات العنوان بتاعه فين الاسرائيليات في في تفسير تفسير الطبري واضح ان واخدين من التوراه ما لا تتخيلوه من التوراة تفسير الطبري واخد من التوراة أخبار ملفقة أخبار غير صحيحة واللي عملته الدكتورة آمال ربيع والطبع الطبع اللي عمله مجمع البحوث الإسلامية وموجود في المكتبات الإسلامية وفي منافذ التوزيع بتاعت مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف مشكورة طبعت هذا الكتاب وأكمل حديثه قائلا كتاب ضخم أهو بيقول لك الإسرائيليات لأن كل دي مش حقائق رغم إنها موجودة في تفسير الطبري حلو تعليقي على ذلك أقول هذه اعترافات خطيرة فقد اكتشفوا أخيرا وبعد حوالي 15 قرن من ظهور الإسلام أن كتب التراث مليانة مواضيع غلط سؤالي ما هو ذنب الملايين من المسلمين الذين ماتوا خلال القرون الماضية مصدقين بهذه الإسرائيليات التي في كتب التراث يا حرام ثم ألا تشكروا مجهودات قناة الحياة وغرف البلتوك ومواقع الإنترنت اللي كشفت لكم هذه الأخطاء التي تمتلئ بها كتبكم وأحب أن أسأل إن كنتم بعد حوالي 15 قرن قد اكتشفتم أخطاء الأحاديث والسنة كما وضحنا وكما قال فضيلة الشيخ خالد فكم من الوقت تحتاجون لاكتشاف أخطاء القرآن ذاته التي تكلمنا عنها ها نحن نكشف لكم حقيقة الأمر ففكروا وراجعوا بعقول متفتحة الحقيقة أنا مقدر أنا أعلم أن ذلك صعب على أحبائنا المسلمين أن تكتشفوا غلط ما تؤمنون به ولكن الموضوع الآن أصبح أسهل بعد اقتناعكم بأن نصف مصادر الإسلام مصادر الإسلام هي القرآن والسنة بما فيها الأحاديث فنصف المصادر دلوقتي وهي الأحاديث والسنة مليئة بالأمور الخطأة باعترافكم هذا في الواقع يسهل الخطوة التالية لتكتشفوا حقيقة الإسلام كله أقول ذلك لا للتحقير أو التشفي بل من أجل خلاص نفوسكم الغالية على قلب الله فمن يسمع فليسمع ومن يرفض فليرفض ولكني سأصلي من أجل خلاص نفوس الجميع هذه واحدة ولكن الأهم من ذلك كله بخصوص موضوع الكتاب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ خالد الجندي وهو كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري للدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع ونشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية الصادر في عام 2005 رغم أن رقم إيداعه سنة 2001 فلي على كلام فضيلته بعض الملاحظات أرجو أن يتقبلها بروح رجل العلم الذي لا يتضايق من النقد العلمي المنطقي الكتاب أهو الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ خالد الجندي الإسرائيليات في تفسير الطبري دراسة في اللغة والمصادر العبرية الدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة سنة 1425 هجرية يقابل 2005 ميلادية هذا هو الكتاب بنصه وفصه كان من الضروري أن يوضح فضيلته في أمانة علمية الحقائق التي تخص علاقة هذا الكتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري بما نقوله نحن في برامجنا ولا يكتفي بقوله أنا بلاحظ أن هذا القصة عندما يستشهد يقول أهو بصوا ابن جرير الطبري أهو ده مش من عندي ده كتب المسلمين واهو ويقعد يشنع واضاف انا عاوز اقول الكتب بتاعتنا تحتاج الى تنقيه قام بها علماء الازهر ومجمع البحوث الاسلاميه واكمل حديثه كما قلت كتاب ضخم اهو بيقول لك الاسرائيليات في تفسير الطبري لان كل ديت مش حقائق رغم أنها موجودة في تفسير الطربي طبري وبهذا أوهم أو حاول أن يوهم المشاهدين أن اقتباستنا من الطبري هي من الإسرائيليات غير المعترف بها وكأنه بذلك أعطى الرد السديد على كل تساؤلاتنا وكان ينبغي أن يراعي فضيلته الأمانة العلمية ويذكر أن مجالات ورود الإسرائيليات عند الطبري كما وضحت الدكتورة آمال ربيع في صفحة 28 و 29 أنها لا تتعلق بحكم أو تشريع أهي وأكدت في الصفحة المقابلة مقابلة وتقول مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها بل إنها أفردت بابا كاملا هو الباب الرابع أهو بعنوان مجالات ورود الإسرائيليات عند الطبري وده استغرق من صفحة 103 إلى صفحة 140 وهي بتتكلم عن هذا الأمر ده كله بتتكلم عن مجالات الإسرائيليات كما ذكرتها ذكرت ايه المجالات بقى اقولها لكم المجالات واحد المجال الاول ايه المجال اللي فيه اسرائيليات في تفسير الطبري المجال الاول بدء الخليقه بدء الخليقه وخدت اولا خلق الكون وبعدين ادم وتعلم الاسماء ثم خلق حواء من احد اضلاع ادم رابعا قصه الغوايه خامسا الصراع بين ولدي ادم عليه السلام وبعدين المجال الثاني قصص الانبياء اولا قصه نوح عليه السلام قصه ابراهيم عليه السلام قصه لوط عليه السلام قصه يعقوب عليه السلام خدت مجال كبير قصه يوسف عليه السلام قصة موسى عليه السلام وفيها اقتباسات كثيرة جدا اهي واخدة كام صفحة ثم قصة داود عليه السلام ادي المأخوذ قصة يونس عليه السلام قصة يحيى عليه السلام المجال الثالث الأنساب الناس والنسب والأنجال وكله وبعدين توصل إلى المجال الرابع قضايا متفرقة ايه بقى القضايا المتفرقة قصة النبي حسقيال دخول بخت نصر الى بيت المقدس قصة ارمية قصة بلعام ثم قصة النبي صموئيل وإس واسر التابوت هذا هو كل ما جاء في الاسرائيليات يا احبائي أليس من الأمانة العلمية أن فضيلة الشيخ كان يقول لنا مش يوهم بأن الكتاب قضى على كل ما يقوله هذا النصراني القس والحقيقة قريته كله كله ومعلم عليه سطر سطر أهو لو بيبان الأصفر والأبيض من التعليم والتخطيط لأن دي طريقتي في الدراسة ولم أجد فيها أي مجال عما ذكرناه من أحاديث بخصوص الذبابة وجناحي الداء والدواء وبول البعير والشفاء ورجم القردة الزانية ومش عارف مين اللي عمل لها عقد الزواج ورضاعة الكبير والحاجات اللي أخذت مجالها النهاردة في الفضائيات وأحب أن أهمس في أذن فضيلته وفي اذان المدافعين عن الاسلام ان يتحروا الدقه والامانه العلميه والمنطق السليم فعدم مراعاه ذلك في ردودكم ياتي بنتائج عكسيه مع جمهوركم خاصه المخلصين منهم في معرفه الحق والحقيقه يكفي هذا او على راي الاستاذ عمرو اديب في برنامج اظن كفايه كده كفايه كده وننتقل الى النقطه التاسعه من تعليقنا على حلقات فضيله الشيخ خالد الجندي على برنامج القاهره اليوم تاسعا شعار الاسلام الجديد قال الشيخ خالد احنا محتاجين دلوقتي ان نبين ان الاسلام محبه اهو احنا احنا محتاجين دلوقتي نبين ان الاسلام محبه
واضاف تعالوا نجعل الشعار ده بتاعنا الاسلام محبه كلام حلو وزين التعليق احب ان اسال فضيلته من اين اتى بالمحبه في الاسلام عشان يقول شعار جديد اسمه الاسلام محبه فاسماء الله الحسنى بها كل انواع الصفات حتى وصفوا الله بالمضل والضار وفي محاولات النهارده عشان خاطر يراجعوا اسماء الله الحسنى دي ولكن كل اسف شديد لا توجد صفه المحبه ابدا فمن اين اتى فضيله الشيخ خالد الجندي بشعار الاسلام الجديد الاسلام محبه فهل يريد فضيلته ان يغطي على ايات الارهاب في الاسلام ماذا يقول فضيلته بخصوص هذه العبارات وهي على سبيل المثال للحاصل من القرآن في سورة التوبة آية خمسة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وفي سورة التوبة أيضا آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون يعني اذلاء وفي سوره الانفال ايه ستين واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم دي بعض حاجات من القران موجوده يا شيخ خالد ومن الاحاديث جاء في صحيح البخاري باب الجزيه حديث 3203 عن ابي هريره قال بينما نحن في المسجد خرج النبي فقال انطلقوا الى اليهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال اسلموا تسلموا ده النبي قال لليهود واعلموا ان الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله تهديد لليهود حقيقه عندما رفضوا ذلك بدا بمحاربتهم بني قريظه وبني النضير ويهود خيبر فقتل من قتل وأجلى الباقين كما جاء في صحيح البخاري باب الإيمان حديث 25 عن ابن عمران قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم هل تعلم كم مرة ذكر هذا القول في كتب الأحاديث كلها المعترف بها هذا الحديث لوحده ورد 102 مرة وهل تعلم كم مرة ذكرت عبارة القتل والإرهاب في القرآن والأحاديث 35 ألف و213 مرة وتقدر تعملها أي واحد يسلي نفسه يخش على السايت بتاع الأزهر ويكتب القتل ومشتقاته والإرهاب ومشتقاته ويجمع من القرآن والأحاديث فمن أين أتيت بهذا الشعار يا فضيلة الشيخ الإسلام محبة ربما كنت تريد أن تضيف نكتة جديدة إلى النكات الكثيرة التي قلتها ما علينا نأتي إلى التعليق العاشر وهو جوهر القضية بتاعتنا بقى يبدو أن أحدا لا يفهم قضيتنا ويستغرب لماذا نتكلم بهذا الشكل إذ يتعجب الأستاذ عمرو أديب قائلا طب يا عم هو الدين مش عاجبك كله باللي فيه بلاها سوسه خد نادي مالكش دعوة بيه انت زعلان ليه هو عاجبنا كده طب ولا يا عم- أدب ولا أي يا شيء.
عم هو زي هو مش عاجبك الدين كله باللي فيه بلاها سوسو خد ناديه مالكش دعوه بيه خلاص انت زعلان ليه هو عاجبنا كده
وأضاف بس حل عننا فيبدو أن هذا هو لسان مش عمرو أديب بس لا لسان حال معظم الذين يشاهدون برامجنا على قناة الحياة من أحبائنا المسلمين أنت مالك مش عاجبك سيبه لذلك أريد أن أتكلم بكل وضوح وصراحة عن جوهر قضيتنا التي نتكلم عنها وأصارحكم القول أنه عندما أحضر لي عضو الفريق العامل معي كلمات الحلقة مفرغة في فايل توقفت عند عبارة بلاها سوسه خد ندي ما فهمتش يعني ايه ايه المعنى ولما سألتهم عرفوني بمسرحية لممثل اسمه فؤاد فؤاد المهندس وبناته والحكايه بيقولوا انها معروفه قوي وما- ومشهوره يعني ولكن انا ب- اطلب السماح وبعتذر انني في حياتي ما دخلت السينما او شاهدت فيلما ليس تزمتا دينيا لا حياتي كلها كانت ولا زالت محصوره بين الكتب في المكتبات وخاصة كتب اللغة والشعر الراقي والموسيقى وعلم النفس والدين وربما كان الأستاذ عمرو أديب يقصد بهذا المثل بلاها سوس خد نادية أي أن هناك حرية اختيار فإن لم يعجبك ديننا خليك في دينك وأنا أقول له عندك حق بلاها سوسو خد نادية بس عايز اقول لك انه فيه الى جوار سوسو نادية هناك زوزو شادية وتوتو فادية واديان اخرى كثيرة بس مش دي المشكلة يا عمرو المشكلة مختلفة فالإسلام كما تعلم ما عندوش اختيار لا يا إما تاخد سوسه يا إما تتقتل فالاختيار محصور بين واحدة من الاتنين دول بس سوسه ولا القتل وتتعقد المشكلة عزيزي عمرو تتعقد المشكلة أكتر لو عرفنا أن سوسه أصلا إرهابية وعشان كده احنا بنقول ان سوسو دي لازم نكشف حقيقتها ونعالجها وننتزع الارهاب اللي فيها لانها تتحين الفرصه لابادتي انا واهلي وناسي لو ما كناش نختارها ونسيب ناديه وده حصل فعلا شفت سوسو لما احتلت بلادنا وقتلت اجدادنا وسلبت اموالنا وهتكت اعراضنا شفت سوسو عملت ايه في طول البلاد وعرضها وعلى ممر الزمان لما هدمت كنايسنا وسلبت حقوقنا وقتلت شهدائنا شفت سوسو في الخنكة وابو قرقاص واسيوط والكشح اللي سموها بعد كده قرية السلام شفت سوسو وهي مشمرة عن ذراعيها وتمتطي بعيرها وتشهر سيفها وتصرخ في هستيرية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب اه من اللي شفناه من سوسو وعندك حق بلاها سوسو بس انت مش خايف من بطش سوسو لو سمعت اللي انت قلته وفهمته ولا دي كانت مجرد زلة لسان أو سرعة خاطر غير محسوبة عزيزي عمرو خلي بالك من سوسو وقالوا لي لا ده برضه اسم فيلم مالي الواقع ان سوسو كانت حاضرة في برنامجكم ومسيطرة على توجهاته وكلماته وقد نطقت برأيها كثيرا على لسانك أليست هذه هي مفرداتها هيتقطع
ده هيتقطع الباشمهندس لو كان في مصر كان يقدر يروح بيته احنا خلاص مش هنسيبه وغيرها من عبارات الوعيد والتهديد بالقتل التي سبق ان اشرت اليها ولكنك في الحقيقه انت قلت كلمه حق بلاها سوسو وسيبنا في حالنا وهو ده اللي احنا عايزين نقوله فعلا بلاها سوسو لكن هل تضمن ليا ان احنا لو سيبنا سوسو في حالها هي هتسيبنا احنا في حالنا دعني اذا اوضح المشكله بكلام مباشر بدون صور بلاغيه المشكله الحقيقيه هي ان الاسلام ليس دينا الى جوار الاديان الاخرى اي انه دين لا يتعايش مع الاخر لكنه يدعي انه دين الله الوحيد الكلام ده مش من عندي برضه دي سورة آل عمران آية 19 إن الدين عند الله الإسلام وفي سورة آل عمران 85 من يبتغي غير الإسلام دينا لا يقبل منه فأي عاقل يقبل هذا الكلام الآن ونحن في عصر حقوق الإنسان أين التعايش مع الأديان الأخرى في مرحلة الإسلام المستضعف ممكن يقول ما جاء في سورة الكافرون آية ستة لكم دينكم ولي دين حلو لا دي حالة اسمها حالة الإسلام المستضعف ولكن عندما تبرز أنيابه يتحول إلى وحش مفترس يلتهم كل من يصادفه في طريقه هل عرفت عزيزي لماذا بلاها سوسو مع عدم تركها تفترسنا ونحن أحياء من هذا المنطلق دعني أرد على عبارتك الشهيرة التي كررتها أكثر من مرة حل عننا أحل عنك إزاي والسيف بيدك يقطر بدماء شهدائنا بل يفغر فاه ليلتهم أبناءنا وبناتنا الق السيف من يدك أولا وحطمه فأرحل عنك ولكن طالما السيف بيدك فلن نتركك حتى تؤمن بالسلام والمحبة وحرية الآخر ليختار سوسو أو نادية زوزو أو شادية توتو أو فادية عليكم أن تقوموا بإلغاء آيات الإرهاب من كتابكم الذي هو دستوركم وعلى رأسها سورة التوبة 29 قاتلوا الذين حتى الذين أوتوا الكتاب وعندئذ أحل عنكم شكرا ليك لأنك أتحت لنا مبدأ الاختيار بلاها سوسو خد نادية حب أقول لك لا ما تجبرنيش كمان على نادية لازم أشوف زوزو وشادية وأشوف كمان توتو وفادية وأنا بقى عايز أقول لك امتيازات فادية يمكن تعجبك أنت راخر وأنت برضه حر الاختيار أنا لا أجبرك بص يا سيدي فدية أولا اسمها مشتق من الفداء والفداء معناه الحب والتضحية من أجل نفسك الغالية وفدية بحبها لا تحمل سلاحا ولا تشجع على قتل أحد وفدية شعرها المحبة والسلام مع الله ومع الناس السلام النابع من القلب المشبع بالسلام على فكرة فدية بتختلف عن سوسو تماما فهي ليست إنسانة شهوانية تعيش للجنس في الأرض وفي الجنة إنما فدية تعيش بالطهارة والروحانية في الأرض وفي السماء يا ريتك لو عايز تتعرف على فدية أكتر تقرأ كتابها موجود على النت في موقع www.arabicbible.com وخلي بالك خلي بالك يا عمرو من سوسو ختاما ختاما أحبائي المشاهدين أعبر عن ملء سعادتي لأن الإعلام بدأ يناقش هذه المواضيع الساخنة علانية مع رجاء أن ترقى المناقشات عن مستوى التهريج إلى مستوى الحوار الراقي المنطقي المؤيد بالدليل والبرهان وشكرا لحضراتكم مشاهدين الكرام على تواجدكم معنا هذه الفترة وأصلي إلى الله أن يرشدنا إلى محبته ونعمته وخلاصه المجاني بالمسيح يسوع الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين